النهاردة الموضوع عن الثقافة الجنسية أو التوعية الجنسية احنا بنرحب بالخدام اللي من كنايس جوه مصر الجديدة وبره مصر الجديدة إن كانوا حاضرين هبتدي أقرأ حتة صغيرة الأول من الإنجيل وبعدين هعرض شوية أفكار من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيك الرسالة الأولى أصحاح أربعة فمن ثم أيها الإخوة نسألكم ونطلب إليكم في الرب يسوع أنكم كما تسلمتم منا كيف يجب أن تسلكوا وترضوا الله تزدادون أكثر لأنكم تعلمون أية وصايا أعطيناكم بالرب يسوع لأن هذه هي إرادة الله قداستكم أن تمتنعوا عن الزنا أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر لأن الرب منتقم لهذه كما قلنا لكم قبلا وشهدنا لأن الله لم يدعينا للنجاسة بل للقداسة إذا من يرذل لا يرذل إنسانا بل الله الذي أعطانا أيضا روحه, روحه القدوس نعمة الله الآن تحل على الأرواح أنا بس هوضح شوية أفكار من النص وبعدين هنفتح في حاجات كتير بولس بيكتب لتسالونيكي بيقول لهم عاوزكم اللي استلمتوه مننا تعيشوا بيه وتكبروا فيه تزدادون فيه أكثر وانتوا فاكرين الوصايا اللي قلناها لكم بربنا لأن هذه هي إرادة الله قداستكم أول مبدأ لازم نحطه قدام عينينا في كل موضوع روحي وفي تربيتنا لأولادنا أن إرادة الله قداستكم يعني ربنا عاوز مني ومن ولادي قديسين مش عاوز ناس عاديين مش عاوز مستوى عادي ومش هيقبل مجرد ان واحد ما بيعملش غلط الموضوع اكبر من كده كتير إرادة الله قداستكم يعني الله يريد منك ومني ومن أولادنا اللي بنخدمهم القداسة تبدأ القداسة من إيه أن تمتنعوا عن الزنا والزنا بكل درجاته لأن المسيح له المجد لما تكلم عن الزنا في العهد الجديد قال سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني أما أنا فأقول لكم من نظر إلى امرأة واشتهاها فقد زنى بها في قلبه يبقى أن تمتنع عن الزنا دي بداية طريق القداسة أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة يعني إيه إناءه يعني جسد وممكن تتفهم على شريك حياته لأنه أصبح إناءه فالمعنيين مقبولين الشخص غير المتزوج يعرف أن يقتني إناؤه بقداسة وكرامة يعني حافظ على جسده مقدس ومكرم يبقى الجسد مقدس ومكرم أو أن هو وشريك حياته يعرف أن يقتني جسدهما لأن الاثنين بقوا جسد واحد يصير الاثنان جسد واحد فهذا الجسد الواحد هذا الإناء يحافظ عليه بقداسة وكرامة لا في هوى شهوة كالأمم يعني مش بطريقة الناس الأمم الوثنيين المنحلين اللي عايشين بشهوات حتى جوه الزواج لا في شهوة إلا في هوى شهوة هوى شهوة يعني الأهواء والشهوات لأنهم لا يعرفون الله ألا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر ادي غريبة شوية علاقتها بالموضوع علاقة الطمع بالذنب ألا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر الأمم كانوا يعملوا إيه كان يأخذ امرأة قريبه أو يعتدي على إنسانة ملك أخوه فاهمين الفكرة فبيقول له اوعى تتطاول وتطمع على أخيك ودي من العهد القديم لما كان يقول لا تشتهي امرأة قريبك معنى كده ان النظرة الشريرة الانسانة مش حقك او اللمسة الرديئة الانسانة مش حقك او الزنا بكل درجاته هو نوع من التطاول والطمع ايضا على اخوك لا يتطاول احد ويطمع على اخيه في هذا الامر طب واحد مش متجوز وبرضه هي نفس الفكر هو يطمع على اخيه يعني هو بياخد حاجة مش حقه مش حقك تبص بصة شريرة لان دي اختك وده اخوك وده جسد مش ملكك لان الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم اذا من الخطايا اللي فيها الانتقام واضح الخطايا الجسدية او الزنا باشكال الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم يعني بولس كان قال لهم قبل كده ويرجع يفكرهم تاني ان ربنا مع الخطية دي بالذات ينتقم ومخيف هو الوقوع في يد الله الحي لأن الله لم يدعينا للنجاسة بل في القداسة إذا من يرزل لا يرزل إنسانا بل الله اللي بيكره الله علاقة الكراهية بالزنا الزنا كراهية الزنا مش حب زي ما هقول بعد كده الزنا كله كراهية لأنه أنا لو بحب هحترم جسد الآخر أيا كان الآخر وهريحه وهقدسه لكن لأني بعتدي عليه بأي شكل إذا أنا أرزل هذا الإنسان فمن يرزل لا يرزل إنسانا بل الله نفسه إذا اللي بيكره وقع في كراهية ربنا له كل المجد نفسه الذي أعطانا أيضا روح القدوس يعني ربنا كمان ادانا روح القدوس فادانا إمكانية القدس أنا أدخل في الموضوع بقى بشكل صريح واعتذر من البداية كده عن الصراحة اللي هتكلم فيها لأني أنا ساعات أنسى نفسي وأرجع طبيب أمراض تناسلية والأطباء في الحاجات دي ما بيبقاش عندهم مش عارف زبل. عندهمش حياة فمعلش شيء من الصراحة أحيانا بيكون مطلوب عشان نستوعب حاجات كتيرة لأن الموضوع ده الحقيقة الإخوة الأمنة بتوع الكنايس في إعدادي هم اللي كانوا مشغولين بيها وأنا شايف معاهم حق لأن القضايا الجنسية تشغل أولادنا جدا في مرحلة إعدادي وال معروض في الدنيا مزعج جدا دلوقتي طيار الإباحية عنيف جدا أي بنت وولد في أولى وثانية وثالثة إعدادي بيسمع كلام صعب ممكن يشوف حاجات صعبة بيبقى عنده أسئلة كتير قوي يكسف يسألها ولو سألها أحيانا ما بيلاقيش إجابة مقنعة ويا إما بيفضل السؤال قلقه يا إما بيقتنع بإجابة خطأ والاتنين مصيبة فالموضوع مهم وعشان كده احتملوا شيء من الصراحة النهاردة وهنكمل الصراحة بعد البريك في الأسئلة أول حاجة عاوز أقولها لكم في التربية الجنسية أنه علميا دلوقتي أصبحت قضية التوعية أو الثقافة الجنسية من القضايا الهامة جدا في علم النفس أو في علم التربية لأنه 80-90% من المشاكل اللي ممكن يتعرض ليها أولادنا في إعدادي وثانوي وما قبل الزواج وما بعد الزواج وإلى آخر العمر كان ممكن يبقى حلها معلومة سليمة مبكرة معلومة سليمة بدري لأن لو اتقالت متأخر ملهاش قيمة كبيرة فأصبح دور التوعية الجنسية خطير جدا في تجنب عدد ضخم من المشاكل اللي بنعاني منه دلوقتي بكل أشكالها انحرافات الشباب الشذوذ الجنسي كل ده كان ممكن تجنبه لو في توعية مبكرة سليمة وهو ده اللي بنحاول نعمله معاكم كأول ليفل مربيين عشان يوصل لأولادكم كأباء وأمهات وكخدام تربية كنسية ده التوعية دي أصبحت مبدأ في كل الحاجات يعني إيه قبل الزواج في حاجة اسمها توعية زيجية ودي برضو اكتشفنا انها بتوفر 60-70% من المشاكل الزوجية لو المخطوبين خدوا كورس يفهموا يعني ايه زواج يفهموا يعني ايه تفاهم يفهموا حقوق كل شخص يفهموا حاجات كتير قوي بما فيها البعد الجنسي الكلام ده كله لو خدوا توعية كافية جزء ضخم من المشاكل هنوفره فكل مرحلة المفروض يسبقها توعية باللي هيحصل قدام مش بعد ما ابتدي المرحلة الكلب وعشان كده الحقيقة دروس التربية الجنسية أنا في رأيي مفروض تتقال في رابعة ابتدائي في خمسة ابتدائي قبل ما الطفل يدخل في سن المراهقة قبل ما تبدأ التغيرات الفسيولوجية تقلقه ويدور على سؤال ويدور على إجابة ويتوه ويخجل وقلقان ويدخل في متاهات لو هو عرف المعلومات بدري هتعدي الحاجات دي كلها بسلام لكن على الأقل لأن أنتوا غالبا بتستلموا أولاد وبنات في أولى إعدادي ما عندهمش خلفيات خالص أو بعض الخلفيات خطأ يبقى بسرعة من أولى إعدادي نعمل فلتريشن ونظبط المسائل نتكلم بصراحة نوعي نشرح نرد على الأسئلة لغاية ما يبقى أولادنا عندهم رؤية سليمة لأجسادهم لمفهوم الجنس للحب ثلاث كلمات دول اللي أنا نفسي يعني يبقوا واضحين الجسد الجنس الحب ودول أهم ثلاث كلمات يشغلوا بال المراهق في الغالب و وأكثر ما يعطل النمو الروحي أحيانا خلونا نبدأ بمفهوم الجسد الجسد في الدنيا دلوقتي أصبح في على الأقل ثلاث تيارات منحرفة بيبصوا على الجسد أول تيار في الدنيا إن البني آدم يساوي جسد يعني إيه؟ يعني كل ما تعيش له هو جسدك وحياتك كلها عبارة عن جسد بيتحرك جسد بياكل جسد بيشرب جسد بينام جسد عاوز بتقول له حاضر ده أول طيار ماشي في الدنيا اللي هي الحياة الجسدية ومفيش حاجة تاني المثاليات المبادئ الأخلاق الروحيات الحاجات دي كلها يسموها غيبيات يعني إيه؟ يعني دماغك خلينا نعيش يعني نعيش يعني إيه؟ يعني جسدك هو هو المطلوب هو اللي يشغلك ده اول طيار ماشي في الدنيا وده طيار يعني اقول ايه 80% من العالم عايش بالمنهج ده لانه بيشتغل عشان يجيب قرش عشان يمتع جسده هو ده تفكير اغلب الناس الطيار الثاني او خلينا في طيارين بلاش ثلاثة عشان ما شك ما شتتكوش الطيار الثاني ان الجسد هو الجزء السفلي في حياة الإنسان هو الجزء الحقير من الإنسان هو الشيء المرزول المقرف من الإنسان معلش أنا بستخدم ألفاظ بلدي شوية وده طيار متشدد مدروش بيأخذ مظلة روحية أيا كان الدين بادعاءات كذابة عشان الواحد يحتقر جسد فيبقى بيعامله بمهانه وينظر إلى جسد الآخر بنفس المهانة دي الخطورة فيصبح مثلا جسم المرأة في نظر الرجل هو يعني حاجة تتاكل بس وتترمي بعد كده لكن هل هي إنسانة ليها كيانها وليها شخصيتها وليها مشاعرها وليها روحياتها الكلام ده كله ما يشغلوش الجسد ده شيء حقير خد منه اللي تقدر عليه وخلاص ودي نظرة ليها أصول يهودية وليها أصول إسلامية وبعضها مسيحية متطرفة لكن كل ده نظرة خطأ بس موجودة في الدين فأما أن العالم بيبص للجسد كإله أو أن العالم بيبص للجسد كعبد حقير وكلا النظرتين غلط في نظرنا المسيحي يعني كلا المبدئين غلط احنا لا بنبص للجسد كإله نعبده ولا بنحتقر الجسد كعبد حقير نذله امال الجسد ايه الجسد مقدس يعرف كل انسان ان يقتني اناؤه بقداسة وكرامة طب يعني ايه الجسد مقدس ليه الجسد مفروض يبقى مقدس ويعني ايه كلمة مقدس في على الاقل اربع اسباب في المسيحية يخلوني اتعامل مع جسمي باحترام مش بتأليه ومش باحتقار بس باحترام بتقدير بتقديس اول بعد ان انا لما اتخلقت الكتاب بيعلن عن حقيقة مهمة ان انا اتخلقت على صورة الله ومثاله وحاشا ان تكون صورة الله ومثاله حقيرة وبالتالي ادم وحواء اجدادي اللي انا نسخة منهم دول اساسا مقدسين لانهم صورة الله ومثاله حتى بعض القديسين قالوا صورة الله ازاي ان كان الله غير محدود وملوش شكل ملوش جسد فيقولوا لان المسيح كان هيجي في اخر الزمان متجسد على هذه الصورة اللي لسه ما جاش بيها المسيح اتخلق ادم فكأن المسيح له المجد قبل ادم بس لسه ما ظهرش فعلى صورة المسيح القادم جه ادم من هنا اتخلق ادم وحواء عريانين ولكن قديسين زي الطفل البريء اللي ما عندوش شهوات وحشة ويتعامل مع الدنيا بنقاوة وببساطة بفرح بحب مفيش حاجة وحشة وجسده ده نقي ومقدس المبدأ الثاني في المسيحية اللي خليني احترم الجسد مش بس الخلق على صورة الله أن المسيح أتى وحل بيننا وصار جسدا صار إنسانا حمل أجساد حمل جسد فإن كان الله ارتضى أن يسكن في جسد زي جسدي تمام بكل وظائفه بكل احتياجاته ما يصحش أبدا أن أنا أبص لجسدي باحتقار كأني ببص للمسيح باحتقار فالمسيحية اللي مبنية على تجسد الله لا يمكن إلا أن تحترم الجسد واضح المبدأ ده يبقى أولا بحترم جسدي لأني اتخلقت على صورة الله مثلا اثنين بحترم جسدي لأن الله تجسد ثلاثة لأنه مع التجسد والفداء والصعود انتهت القصة بأن ربنا أسكن روحه القدوس في جسدي فالمسيحي إناء يحمل داخله الروح القدس فلابد أن يحترم جسده جدا لأنه أصبح مسكن للروح القدس أو بتعبير بولس الرسول أنتم هياكل لله وروح الله ساكن فيكم فيكم يعني فين في أجسادكم فأصبح الجسد ده ساكن فيه ربنا فلا يمكن أحتقر لا جسدي ولا جسدك خلي بالكم ما أنا لو احترمت جسدي احترم جسدك فاهمين المعنى لو احترم لو الشاب احترم جسده هيحترم جسد أخته ليه لأنه ده هيكل رابع نقطة في تقديس الجسد او احترامه الاسرار الروح القدس سكن فيا لان المسيح سبق وتجسد ولاني من الاصل اتخلقت على صورة الله ومثاله اخر نقطة ايه لان الله يتعامل معي في العهد الجديد من خلال جسدي اللي هي فكرة الاسرار هو احنا لما بنصلي انزيل اليومين دول سر مسحة مرضى بنعمل ايه بنجيب زيت مقدس ونرشم بيه الجسد عشان الجسد يتقدس لما بتيجي تتناول بيحصل ايه بتاكل جسديا جسد الرب ودم جسد مقدس ودم كريم فتأخذ القداسة والكرامة لما بيتخلق الانسان خليقة جديدة بيحصل له ايه بينزل في المية جسد فيصير جسده مقدسا ويطلع طبيعة جديدة خليقة جديدة اذا ما فكرة الاسرار اللي احنا عايشين بيها في الكنيسة تؤكد ان اجسادنا مقدسة ومكرمة يبقى العالم بره حوالينا بينادي بفكرتين اما ان الجسد اله واعبده وامشي وراه واما ان الجسد حقير ذله ودوس عليه او استغله باي طريقة احنا في المسيحية لا بنأله الجسد ولا بنحتقر الجسد بنحترمه الى ان نقدسه ليه واحد لان الله خلقه على صورته ومثاله اثنين لان المسيح تجسد ثلاثة لأن الروح القدس سكن في هذا الجسد أربعة لأني بتعامل مع ربنا بالجسد في كل مرة بتقدم للأسرار أيا كان السر ماشي يبقى أول قضية لازم أقتنع بيها كشاب كخادم كأب كأم إن جسدي ده مقدس عارفين أنا ساعات أشرح للشباب الخطية الجسدية أيا كان نوعها أقول لهم تخيلوا معايا أولاد يكونوا أولاد واخدين على الكنيسة إحنا واقفين في الكنيسة وجه زبال دخل من باب الكنيسة شايل صفيحة زبال وعدى قدامنا كلنا وفتح الهيكل وعاوز يدلق الزبالة على المذبح هتعملوا ايه يا عيال هيفور دمهم بقى وتغزهم طبعا هنمنعه هتمنعوه ليه لانه مش ما يصحش ليه ما يصحش لانه ده المسبح ده المكان اللي احنا بنسجد فيه ده مكان سكن الله ده بيت ربنا بس خلاص انا مش عاوز اكتر من كده ايه رأيك بقى ان جسدك هو ده هو المذبح فما تسيبش صفيحة زبالة تترمي عليك لو هو أدرك الولد من صغره أن جسمه ده لا يقل كرامة ولا قداسة بعد المعمودية والميرون عن المذبح اللي بنسجد قصاده هتتغير طريقته في التعامل مع نظراته مع أفكاره مع إيديه مع جسمه مع كل شيء هيحترم نفسه يحترم جسده وأيضا هيحترم أخوه لو جاب فكرة بطالة هيتضايق لأنه أصبح الجسد مقدس في ذهنه مش مادة للذة وللهوى وللشهوة خالص يبقى أول قضية في التوعية الجنسية المسيحية هي قداسة الجسد وقداسة الجسد زي ما هنشوف تحتاج إلى نعمة الروح القدس اللي خدناها وإلى جهاد مستمر يعني مش ممكن أجسادنا تبقى مقدسة كده لا ده احنا لازم نسعى لتقديس الجسد عشان كده الكتاب يقول قدسوا أجسادكم وأرواحكم التي هي لله قدسوا ده فعل ايه فعل أمر يلا تعالى قدس جسدك قدس جسدك ازاي دي هنشوف فكروني بيها في الآخر لو ما قلتهاش تاني قضية تشغلنا في التوعية الجنسية هي التغيرات النفسية وال والتشريحية والفسيولوجية وكل التغيرات في مرحلة المراهقة طبعا تعرفين سن اعدادي هو سن المراهقة وسن المراهقة هو النقلة الخطيرة من طفل الراجل ومن طفلة لآنسة فدي تغير نفسي وجسدي كبير وعشان كده معاه ارهاق عشان كده بنسميها فترة المراهقة لان نفسية الطفل بتبقى مرهقة مشدودة في حاجة بتشده نفسه يرجع عيل صغير يلعب ببراءة وبساطة وفي حاجة بتشده يبقى مسؤول ويبقى كبير ويبقى زي بابا راجل او زي ماما ست في قوتين بيشدوش حاجة بتشده لورا عشان كده انت ساعات تتغاظ من ابنك في تانية اعدادي بس بي... بيعيل يعني معلش ما هو لسه في الفترة دي لازم شوية يبقى طفل وشوية يبقى راجل لكن استنى كده عليه كمان سنة سنتين لا هيبقى راجل خالص بس اوعى تفتكر انه بين يوم وليلة عشان صوته خشن بقى راجل لا ما هو صوته خشن بس لسه قلبه عيل قلبه طفل sorry ال period جات لها بس هي لسه عيلة فما تطلبيش منها اللي يطلب من اختها اللي اكبر باربع خمس سنين بالراحة عليه هي لسه مراهقة لسه بتمشي الخطوتين اللي هيطلعوها من الطفولة للنضج فتلاحظوا انه في الفترة دي في فترة المراهقة في تغير في الميل الجنسي يحرك الجنس حاجة اسمها ميل جنسي والكلمة دي مهمة قوي برضو لازم كناس تربويين نستوعبها يعني ايه الميل الميل يعني الرغبة في انهي جنس مش بشخص معين في الجنس عامه يقولوا دايما ان الانسان بيعدي على ثلاث مراحل سوية سليمة في الميل الجنسي طفل الطبيعي حضانة اولى ابتدائي تلاقي الولد يميل الى ان يلعب مع الولاد والبنت تحب تتصاحب على بنات وحتى لو هم في مدرسة مشتركة ما عندهمش مشكلة كبيرة يعني تلاقي البنات لوحدهم اتلموا على بعض اكتر والولاد اتلموا على بعض اكتر لأن بيسموها الجنسية المثلية يعني عنده ميل جنسي لجنسه وعلى قد كده سوري يعني في علم النفس ساعات يقولوا استعداد للشذوذ ايوه صح خلي بالكم لانه لو ما اتفطمش عن المرحله دي هو ده شذوذ الجنس لو ما دخلش في اللي بعدها هو ده اللي احنا بنخاف منه مع بداية المراهقة الميل الجنسي يتحول للجنس الآخر بدل ما الولد مشغول بصاحبه يبتدي يبص على زميلته عاوز يكتشف عاوز يقف معاه عاوز يحكي معاه عاوز ياخد تليفونها عنده ميل وزميلته دي فلانة او فلانة او فلانة اي فلانة اي فلانة تشغله لانه ميل جنسي للجنس الاخر عامة واضحة يبقى في الاول جنسية مثلية وبعدين جنسية غيرية عامة يميل للجنس الاخر عامة وهنا المرحلة اللي فيها ولادكم دلوقتي وتلاقي الولد راجع بقصة حب يا ابني ده مش حب ده ميل جنسي للجنس الآخر هتحبها النهاردة بكرة هتحب غيرها وممكن تحب بنات الدنيا في المرحلة دي كلها بس ده مش حب خالص أساس ده مجرد ميل اندفاع ودي ممكن تاخد سنة اتنين تلاتة اربعة خمسة وممكن للأسف ما يطلعش منها برضه زي الجنسية المثلية لو ما طلعش منها يتحول إلى شاذ في ميله الجنسي الجنسية الغيرية العامة لو ما طلعش منها يبقى للأسف هيفضل يبص على بنات الدنيا لغاية ما يموت يعني حتى لو اتجوز مش هيبقى أبدا عنده نوع من ال الأمانة والقناعة في حياته الدرجة الثالثة اللي المفروض يطلع لها الشخص على نهاية سن المراهقة 18 19 20 وتفر ان بعد ما تعامل مع الجنس الاخر عامة وابتدى يهدى هذا الميل المندفع للجنس الاخر دخل في المرحلة الاخيرة اللي يسموها الجنسية الغيرية الخاصة او الاحادية يعني ايه يعني هو تعامل مع بنات كتير وخلاص ما بقاش يستهويه قوي الوقفة مع البنات زيادة لكن في بنت معينة هي اللي تشغله هنا اقدر اقول يمكن يبقى حب دخلنا في بني ادم ناضج يصلح للارتباط قبل كده واحد اتنين ما ينفعوش ابدا للارتباط هي اتعاملت مع اولاد كتير وهدي الميل للولاد مش اي ولد هيرمي كلمة هتفكر فيه خلاص عقلت لكن جالها عريس واثنين في واحد معين ابتدى تقتنع بيه دخلنا في جنسية غيرية خاصة نقدر نتجوز عند دي يصلح الجواز ويبقى جواز سليم جنسيا يبقى في مرحلة المراهقة بيحصل تغير في الميل الجنسي لازم استوعبه فاوعى تفتكر ان ابنك اللي ما بتشغلوش البنات خالص في المرحلة دي كده احسن لا مش احسن لا مش احسن في اعدادي لو ما عندوش اي ميل جنسي للجنس الاخر انا كأب ببقى قلقان لكن لما يجي يقول لي يعني في بنت عجباني وبحوش نفسي اقول له شاطر طب وماله عجبك ما فيهاش حاجه بس حوش نفسك صح لان ده مش حب ده ميل طبيعي جواك ما ما تخضش من حاجه زي كده اتخض لو ما بيحسش بالجنس الاخر خالص او اتخض لو ماشي في علاقة في المرحلة دي لانه طبعا ده مش حب وده مش عهد وده مش ارتباط وده مش عقل يبقى مهم ان احنا نستوعب التغيرات اللي بتحصل ده على مستوى الميل والمرحلة الأخيرة هي بداية النضج عشان كده بنقول إيه دايما الكلمة دي مهمة أستوعبها كشخص تربوي وأحاول أحفظها لأولادي استنى حبيبي لما تستوي تنضج بكرة هتستوي تستوي يعني ايه يعني قدام جواك مشاعر كتير قوي بس المشاعر دي لسه خضرة ما ينفعش تتاكل ما, ينف... ما استويتش استنى عليها كام سنة كده على اخر جامعة هتبقى استويت وعقلت ونضجت هتعرف تفكر صح هتعرف تحس صح هتعرف تختار صح دلوقتي لا هتفكر ولا هتحس ولا هتختار صح لأنك في مرحلة المراهقة مرهق مرهق لا بيعرف يفكر ولا بيعرف يحس صح ولا بيعرف يختار صح فما خدش أبدا على قراراته أو على ميوله وأقول له أجل طول بالك معانا الوقت ومعانا العمر استنى شوية استنى شوية كل ما زدت قرار الارتباط لقدام بوعي وانا بتناقش مع ابني وبتفاهم معاه كل ما اضمن سلامة مسيرته جنسية في المرحلة دي كمان بيحصل تغيرات جسدية حاد وللأسف كتير من الأهالي بيخافوا يتكشفوا مع أولادهم في الحاجات دي وبعض الخدام يا إما ما عندهمش معرفة يا إما برضه بيخجلوا يفتحوا الموضوعات دي بينما الولد والبنت نفسهم حد يكلمهم في الحاجات دي صدقوني الولد بيبقى عاوز يعرف ايه اللي حصل في جسمه لما فجأة الشعر ابتدى يطلع صوته ابتدى يغير بقى مشغول بالبنات زيادة بيحصل هيجان في جسمه احيانا لبعض الافكار والصور هو بيبقى قلقان عاوز حد يستحسن يبقى ابوه او استاذه او اب اعترافه يقول له ايه من اللي بيحصل ده طبيعي وايه من اللي بيحصل ده مش صح نتفاداه عاوز حد يحط له الخط ده هو ما عندوش ما يعرفش يقوم يسأل صاحبه ربنا يستر بقى صاحبه ده مأساة طبعا ممكن يكون سمع كلام غلط فيبتدي يقول حاجات غلط يبتدي الولد يمشي على الغلط وبعد كام سنة يكتشف انه غلط بس يكون خلاص بقى عبى خبرات سيئة كثيرة ممكن تتعبه طول العمر فانا الحقه من بدري اقول له حبيبي انت دلوقتي داخل في طور الرجولة يعني هتبقى راجل او بدأت تبقى راجل جسمك اتغير جسمك اتغير ليه انت دلوقتي بتتجهز ربنا بيجهزك وظيفيا انك تبقى اب اب يعني ايه يعني في مصنع كان مقفول مش بيشتغل اسمه الجهاز التناسلي المصنع ده ابتدى يشتغل فابتدى يطلع حيوانات منوية ابتدى يطلع افراز منه الافراز ده عاوز يطلع عشان يلاقي طرف تاني ويطلع حياة جديدة عشان تبقى اب ده بيطلع مع الاثارة المبنية على حب مش على شهوة مكانه الطبيعي لما تبقى متجوز مع مراتك بيسألني بشرح اكتر يعني انا بالاول بقول المقدمة بس لو هو ما فهمش اشرح تاني لو هو عاوز استفاضة ما فيش مانع ادخل في التفاصيل بمنتهى الاحترام بمنتهى القداسة مش بضحك مش بابتذال عشان يعرف ان انا بكلمه في حاجة مش عيب ده العيب ان انا احولها لحاجة عيب دي حاجة مقدسة زي ما بتشرح له عينه بتشوف ازاي النور بيدخل وبيقعد على الشبكية ازاي و... ما هو بيدرس الكلام ده ادرسته كمان وشرح له جهازه التناسلي بيشتغل ازاي البنت لما بتجيلها البيريود اول مرة ما يكونش حد شرح لها ايه اللي هيحصل بتجيلها صدمة نفسية بتقع بتقفل عليها وخلاص لكن بيجي لها نوع من التوتر الشديد والقلق والانزعاج ويمكن ما تلاقيش حد وساعات تقلب مع الولاد المتدينين الى احساس شديد بالذنب مع ان هي ما عملتش حاجه غلط ولا الولد اللي جاله احتلام لاول مره عمل حاجه غلط لكن لان ما حدش شرح له ايه اللي بيحصل في جسمه وايه اللي هيحصل في جسمها بتتخض وبتكتم وتلاقيها عصبيه بعد كده وترد طب ما هو ونقعد نزعلها بتردي ليه وبتتكلمي بالطريقه دي ليه وليه العصبيه دي وليه مش مركزه والحكايه ابسط من كده ان جواها قلق ما حدش عارف يعالجه بينما لو ام حكيمه تقول لها بصي هيحصل خلال السنه الجديده دي غالبا انه جسمك هيبتدي يتغير عشان تبقي زي ماما فجسمك ده هيبقى فيه مصنع يطلع البويضات البيضات دي زي البيضة الصغيرة اللي بكرة لما تتجوزي هتقابل حيوان منوي عشان يبقى طفل البيضات دي بتطلع كل شهر فالجسم كله بيستعد ساعتها لاستقبال الطفل فيستعد لاستقبال طفل ما يحصلش طفل طبعا يوم الاستعداد ده كله ينزل يخيب عشان تس- للمرة للشهر اللي بعده فالاستعداد ده لما يروح يترفع ينزل شوية دم كانوا هيستقبلوا الطفل ويغذوه دلوقتي مش مطلوب طفل مش مطلوب تغذية الدم الزيادة ده هينزل لغاية ما تطلع البويضة الجديدة والجسم كله يستعد لاستقبال طفل وبعدين ما يحصلش طفل ينزل الدم وهكذا أصبح الدم اللي بينزل ده في ذهنها دايما بيفكرها انها في يوم من الايام هتبقى ام وجسمها يستقبل طفل معنى جميل قوي معنى رائي معنى هادي معنى يفرح ويدي ثقة بالنفس مش يدي inferiority زي اغلب البنات لكن البنت في المرحلة دي منزعجة انها حاسة انها فيها حاجة غلط ويمكن ام مش واعية شاورت ان دي خطية او يعني لمحت باي فكرة ان دي حاجة وحشة ف- وهي ما تقدرش تفرملها طبعا فاحساسها بالذنب بيزيد ويمكن حد قالها في الكنيسة ففهمت خطأ انها ممنوعة من الكنيسة لانها نجاسة هي مش نجاسة نجاسة دي فكرة عند اليهود ده الكنيسة عشان طيبة وام بتقول لها خليكي في بيتك اليومين دول انت جسمك تعبان ريحي في بيتك صلي في بيتك ايه الداعي تيجي هنا وتسجدي وتتعبي خليكي في بيتك كنيسة أم وعارفة إن البنت في الوقت ده تعبانة جسديا ونفسيا تقول لها مفيش داعي تيجي لكن مش لأنها نجسة كل ده يفرق وأنا بشرح لبنتي إن جسمها حلو وطبيعي ونقي والتغيرات دي لمصلحتها ولمستقبلها تبقى محترمة جسدها وفرحانة بنفسها وفخورة إنها بنت في المرحلة دي ساعات بيت- بيتمنوا لو ما كانوش بنات والولد مش مخضوض زيادة للي بيحصل له لكن بتقول له ايه الصح من الغلط هنا برضه لازم اقول لكم الحدود يعني يعني مثلا الولد بيبقى عاوز يعرف الاحتلام اللي بيحصل ده خطية ولا مش خطية اعترف بيها ولا ما اعترفش الاحتلام للي ما يعرفش هو خروج السائل المنوي بدون إرادة من الشخص يا إما هو نايم أو بطريقة مش صح احنا بنقول له بص ده افراز او جزء من انتاج الجسم بيطلع اما بيطلع مع البول عادي او بيطلع وانت نايم لما يكون متكون بكمية لو طلع بدون افكار واحلام شريرة مش خطية خالص عادي خالص هتقوم تستحمى وكأنك فطرت بلاش تتناول مش اكتر من كده لكن مش لانها خطية لكن لو اكتشفت ان الحاجات دي حصلت مع افكار واحلام ردية انت مش هتتوب عشان احتلمت انت هتتوب لان في افكار وحشة في دماغك والافكار دي اكيد جت من اليوم اللي انت صاحي فيه شفت مناظر وحشة اتعاملت مع ناس قالوا كلام وحش حوشت في دماغك حاجات وحشة تعبت جسمك يبقى انا بعلمه ان التوبة اساسا عن ايه الافكار الردية والحواس غير المقدسة اما الجسم زي- ملوش ذنب زي ما بنقول له بيعمل لكن القصة كلها ايه تبدأ من هنا عشان كده تاخدوا بالكم من كلام يسوع في منتهى الدقة سراج الجسد هو العين ان كانت عينك بسيطة ها، جسدك كله يكون نيرا ان كانت عينك مظلمة جسدك كله يكون مظلما وبحفظ الولاد الكلام ده عشان يعرف ان القضية تبتدي بعينه الاساس عينه ودنه مخه في الاخر خالص ياخد باله من جسمه لكن ده في الاول هنا بيدخل انحراف تاني اسمه العادة بعض الشباب بيعلم بنسبة كبيرة او يكتشف بنسبة اقل ان ممكن هو بنفسه يتلذذ بالحكاية دي انا لازم افهمه انه هنا في خطية ليه لان احنا اتفقنا ان الموضوع لازم يبقى طبيعي جدا ومبني على حب في الزواج فقط فلما هو يتلذذ بجسده عشان يستنفر او يطلع لذة وقتية اقول له لا الكلام ده خطية لان جسمك هنا اصبحت مشغول بيه زيادة واصبحت عاوز تتلذذ بيه وده مش صح حتى الكتاب يقول تلذذا بربنا فيعطيك سؤل قلبك او يعني خليك فرحان بربنا لذتك دايما مع ربنا أما اللذة الجسدية لما تتحول لهدف تبقى خطية فأقول له لا لمس الأعضاء بأي شكل غير مقدس تبقى خطية على طول تبقى كأنك أفكره بالزبالة والمسبح تاني بتهين جسدك العادة في الولاد نسبتها أعلى شوية من البنات لكن موجودة في الولاد موجودة في البنات هي لمس الأعضاء الجسدية بطريقة غير مقدسة لاستثارة اللذة وتتحول اللذة إلى هدف والعادة تتحول إلى إدمان نوع من الإدمان ده خطرته إنها تبقى عادة بمعنى إيه حاجة مش قادر يبطلها يبتدي يتعب عشان يقاوم وزي أي نوع من أنواع الإدمان في لذة محدودة جدا ويترك وراءه فراغ قرف إحباط صغر نفس كآبة عصبية عزلة دي معروفة في كل أنواع الإدمان كل أنواع الإدمان ده اسمه إدمان جسدي إدمان جنسي فعلى طول لازم تقنعه انه اللذة دي ما تستاهلش ابدا الغلب اللي هتشوفه بعدها يبقى ببساطة قاوم لانك بتتفادى قرف واحباط وصغر نفس وكأب هنا بعض المرشدين بيلجأوا الى طريقة مش صح انه يرعب الشاب من الحكاية دي يخوفه بزيادة واللي يخاف من العفريت يطلع له فمع الإرهاب الشديد مش تلاقي الولد يخاف ويبطل بالعكس يحس انه عاجز ومش قادر يبطل والفكرة بقت موسوسة ومسلطة عليه ومش عارف يطلع منها خالص وفي ناس تقول لك الحاجات دي تعمي الحاجات دي تجنن الحاجات دي تجيب شلل الحاجات ايه الكلام ده ده كلام فاضي لا علمي ولا روحي لا كل اللي تقوله ان جسدك مقدس ده لا يليق ده بيهين الروح القدس اللي جواك ده بيضيع ثقتك بنفسك ده بيأذيك روحيا قبل جسديا لازم توبة والتوبة طريقها سهل تدخل مخدعك وتصلي لربنا وتقول له يا رب اديني معونة وتروح تعترف وهنقول بعد كده تلعب رياضة وتنشغل بحاجات كويسة والحكاية بسيطة يبقى ما ضخمش الخطية بشكل يرعب الشاب وما قللش منها فيدخل على استباحة واستهانة بحجة ما كله بيعمل كده كله بيلخبط لا ده صح ولا ده صح لا رعبه من الخطية ولا بسطها له بشكل مخل معلش الكلام صريح بزيادة احتملون شفنا مفهوم الجسد ندخل على مفهوم الحب وننتهي بمفهوم الجنس الجسد مقدس في المسيحية في تغيرات طبيعية لازم احترمها وافهمها واستوعبها ده ملخص الكلام اللي فات اتنين مفهوم الحب زي ما الجسد مفهومه في الدنيا مغلوط ان اما هو اله او حقير الحب اكتر حاجة مغشوشة في الدنيا كل الدنيا بتتكلم عن الحب كل الاغاني حب كل الافلام حب وكل اللي في السوق ده مضروب دكتور عزت عاوزينك على الباب لو سمحت بيصوروا الحب دايما عبارة عن شهوة شاب أن يمتلك شاب أو شهوة إنسانة أن تمتلك إنسان وده اللي اسمه حب عند الدنيا وده في المفهوم المسيحي خطية بكل المقاييس هي حب تملك عاوز أقول لكم كتير قوي من الزيجات بتبقى مبنية مش على حب حقيقي على حب تملك على شهوة وعشان كده بيعيشوا متعذبين طول العمر إن كملوا لأن الحب عكس كده تمام يعني اللي بيقال عنه حب في العالم عكس الحب تمام الحب اللي علمه لنا ربنا هو أن أعطي مش أن أنا أخذ أن أنا أملك نفسي للآخر مش أن أنا أمتلكه أن أنا أدي ما أخدش أن أنا أضحي مش أطلب هو ده الحب المسيحي فلما يجي شاب يتعلق بشاب بس اول حاجة بيبقى عاوزها ايه يخرج معاها من ورا اهلها على طول علامة استفهام كبيرة قوي هل ده حب طبعا لا حتى لو بيسهر الليالي وبيعد النجوم مش حب ليه مش حب لان هو كل اللي عاوزه انه يوصل انه يخرج معاها من ورا اهلها حتى لو ملوش غرض اوحش من كده لكن على قد كده هو مش بيفكر في مصلحتها خالص هو بيفكر ازاي اقضي وقت لطيف هو عاوز ينبسط هو بيدلع نفسه هو بيحب نفسه مش بيحبها لكن هو يشتهيها في شهوة مستخبية والشيطان شاطر قوي بيطلعوا معاني عاطفية رومانسية جميلة جدا في الأول ولما يمشي كم خطوة يبتدي الجسد يتكلم لكن في الأول حب رومانسي رائي جميل أفلاطوني لكن ده كله في الأول لكن هو لو بيحبها ما يحبها من بقية ما يصلي لها ما يصلي لها ولما يوصل لمستوى معين من النضج ما يتكلم مع أهلها ما يمشي في النور إذا كان حب ما يفكر إزاي يتعب عشان مصلحتها ما بيعرفوش يفكروا الشباب في المرحلة دي خالص بطريقة دي المراهق لا يستطيع أن يحب حب جنسي خلوها قاعدة لأنه لسه لم ينضج الحب الجنسي يعني حب الجنس الآخر يحتاج إلى نضج لكن هل المراهق لا يستطيع أن يحب؟ لا بالعكس المراهق كتلة من الحب طاقة من الحب عشان كده تلاقوا العيال لما يحبوا بعض كأصحاب ولاد مع بعض يبقوا ابتدائيين يبقوا رجالة قوي يبقى فيهم شهامة يبقى مستعد يضحي بوقته وبصحته عشان صاحبه ده حب نقي هشجعه عليه حبذا بقى لو شجعت على حب ربنا وحب الخير وحب أهله وحب الغلابة وحب الفقير وحب المريض هو عنده حب أما الحب الجنسي الجنس الآخر هقول له طول بالك ده لازم انت من جوه جنسيا تنضج عشان تعرف تدخل في دي يبقى هو مش محروم من الحب هو بس متأخر في الحب الجنسي لازم يكون انا فاهم كده وبفهمه كده واي مشاعر تتحرك جنسيا اقول له لا لا ده مش حب الحب حبيبي عندك ربنا وعندك الكنيسة وعندك اصحابك وعندك 100 حاجة ممكن تديها فيها كل قلبك الفرق بين الاعجاب والحب حاجة تاني الحب تتحول العلاقة فيه الى علاقة عهد ده الحب المسيحي بالذات يعني ايه يعني انا احب امرأتي اتعهد امام الله والناس اني مسؤول عنها الى اخر الظهور لأن الكتاب بيقول المحبة إيه لا تسقط أبدا طب افرض بقت وحشة افرض حصل لها مشكلة افرض ما بقتش ست مريحة افرض أي حاجة أنا تعهد الحب يجعلني في عهد والعهد معناه التزام غير مشروط أنا تعهدت إن أنا هخدم الست دي طول عمري أدي أدي الحب ليكي ايا كانت الظروف وهي تتعهد قدام ربنا في الزواج وقدام الناس عشان كده الزواج بتاعنا لازم يعلن عنه ان هي هتبقى خاضعة لزوجها او هتحبه مدى الحياة بقى انسان شرير بقى متعب بقى عصبي حصل له مصيبة حادثة شلل اتحرق هي هتخدمه وهو ده اللي يضمن ان ده حب لا يعرف التغير محبة لا تسقط ابدا هي دي المثالية اللي علمها لنا المسيح ليه ربنا حبنا بقينا وحشين حبنا دسنا عليه حبنا استهنا بيه حبنا اتغيرنا من ناحيته مئات والاف المرات ما اتغيرش من ناحيته ليه ليه يا رب كده لانه صاحب عهد عهد قديم وعهد جديد بس هو صاحب عهد العلاقة بيننا وبينه علاقة عهد فهو بيحبنا ما بيتغيرش احنا اللي طالعين عيال في موضوع العهد فلازم افهم ولادي انه الحب معناه عهد يعني التزام ودي قضية خطيرة ما يقدرش اي واحد فيها يتعهد والشاب الصغير ده ما يقدرش ابدا يدخل في عهد لانه ما عندوش امكانيات ولا مسؤولية تخليه ياخد عهد لان حتى مشاعره متغيرة ومتقلبة بسرعة يبقى الحب غير الانانية والانانية هي الاسم الصريح للشهوة أما الحب فعنوانه التضحية والبذل والعطاء وتقديم الآخر وكل ده الحب يبقى في النور الشهوة تبقى في الضلمة النور أقصد بيه العالم كله عارف الدنيا كلها واضحة الحب في عهد والتزام أما الشهوة ففيها مصلحة وتنتهي العلاقة بزوال المصلحة ما بقتش عجباه ما بقتش عجباك انت بقالك سنتين ماشي معاه طب ما الناس كلها فاكراك وهترتبط طب سمعتها وانا مالي وانت مالك ده حتى بلغتنا قلت انت طلعت عيل ايوه هو عيل هي ببساطه كده هو عيل عشان كده ما كانش ما كانش له يحب لانه ما بيعرفش يحب وانا اقعد اقول للبنات ده شغل عيال ويزعل اقول لهم بالظبط كده ده شغل عيال لانه سوري ده لسه مش راجل تقول لي ازاي ده في تانية جامعة ده مش عارف ايه اقول لهم معلش هو لو راجل مش ممكن يكلمك من ورا اهلك لا مش راجل طبعا مش ممكن يشجعك تخرجي من ورا البيت مش ممكن يعطل مذاكرتك مش ممكن يقول لك كلام حلو يقلب دماغك وهو مش ضامن بكره هيكمل معاكي ولا لا لا ده مش راجل ده مش قد كلامه خالص طبعا لو اقتنعوا بيعقلوا وبيفوقوا والخبرات بتقول لهم كده اللي منهم دخل في علاقة بيكتشف ان الكلام ده مظبوط يبقى مهم قوي ان احنا نشرح مفهوم الحب وعندنا امثلة عن الحب والشهوة من الكتاب من التاريخ من حياتكم سهل قوي انك تتكلم عن حب حقيقي مثالي وعن حب افلاطوني عبارة عن شهوة متخفية وقتية تنتهي سريعا وتترك جراحات في كام آية بحب أحفظهم للشباب في الحتة دي آيتين على الأقل عن القلب أول آية بتقول القلب أخدع كل شيء وهو نجيس من يعرفه لأنه العالم كله بيقول القلب إيه قلبي دليلي إحنا عاوزين نفهم ولادنا إن قلبك دليل غلط دليل غشاش القلب أخدع كل شيء يعني قلبك يخدعك أكتر من أي حاجة في الدنيا في المرحلة دي بالذات القلب مش دليل حقيقي فيبقى تيجي البنت تحس إنه ما تقدرش تعيش من غيره وإنه ده أفضل واحد في الدنيا وتحاول تقنعها 100 مرة وهي مش مقتنعة ليه؟ إيه اللي خدعها؟ قلبها ونفس الكلام للولد فلازم أخلي الولاد والبنات في مرحلة إعدادي وما بعدها لا يأتمنوا قلبهم فاهمين ده؟ مش عاوزهم يصدقوا قلبهم عاوزهم يصدقوا ربنا من خلال المرشد وأب الاعتراف والبيت أصوات اللي هي تبع ربنا ومن خلال العقل لو قدر العقل يتحرر من القلب تاني آية تقول ايه فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة فوق كل تحفظ احفظ قلبك ولادنا في السن ده كتلة من الحب طاقة حب أنابل لو عرفت احافظ على قلبهم ومشاعرهم في اتجاه السماء في اتجاه ربنا في اتجاه الخير هيعيشوا أحلى سنين عمرهم وهيعيشوا مشاعر تكريس هيتمنوا كلهم يبقوا خدام ورهبان وكهنة ومبشرين ويبقى لهم أحلام نقية بخدمة ربنا وعمل الخير وخدمة الغلابة وخدمة الفقراء خليهم في الاتجاه ده غرقهم في السكة دي احفظ قلبهم في ربنا لكن لو قلبهم راح هنا وراح هنا و... وتفسح في الدنيا يمين وشمال هيتمرروا طول حياتهم في تمن غالي للولد والبنت اللي بيسيب قلبه يروح انا مش بقول ان جسده اتهان بعد الشر لكن كفاية ان قلبه اتعلق بواحدة سنة واتنين وبعدين طلع الموضوع مش جد الحقيقة ده له اثاره السلبية طول العمر مهما عقل وتاب بيبقى سايب جروح والبنت كمان اللي تفضل متعلقة بولد ومتصورة ان دي علاقة مظبوطة وليها احلامها وفارس احلامها وتعيش ايام وشهور وسنين وتحبط يمكن تتعب في جوازها يمكن تبتدي تقارن عرسها المثالي بالعلاقات القديمة السطحية لانها مش واصلة لنفس مستوى المشاعر اللي كانت عندها زمان تفضل عندها قلق عندها عدم سلام ليه الغلب ده كله ليه أغامر بالعمر كله عشان لذة شهور وأيام فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة كنت زمان برسمها لما كنت بخدم في إعدادي أرسم قلب على شكل جمجمة وأحط عليه العظمتين واكتب ممنوع الاقتراب وتحتها فوق كل تحفظ احفظ قلبك يعني عاوز كل ولد وكل بنت يبقى قلبه ده محدش يقرب منه اي واحد يجي يلمس قلبه ينفر منه بشدة ويهرب منه بسرعة مش عاوز قلبه يتهز ولا يتعلق بحد غير ربنا لغاية ما عدي الكام سنة دول اخيرا عشان الوقت يا طولت عليكم آه تقديس احنا دخلنا في الجسد والحب الجنس ببساطة المقدس هو نتاج الاثنين اللي فاتوا جسد مقدس وحب حقيقي يدخل على جنس مقدس جسد مقدس يعني ببص لجسدي إناء لله وجسد شريك حياتي إناء لله بحبه أكتر من نفسي فبخدمه ب- بريحه بحترمه بقدره بضحي عشانه لما نمشي بالطريقة دي واحد جسد مقدس اتنين حب حقيقي وربنا في النص يدخل بينا على علاقة الزواج المسيحي اللي فيها الجنس مقدس السؤال اللي بيشغل شباب كتير من الصغيرين ايه الفرق بين الجنس في الزنا والجنس في البيت في الزواج سؤال بيكسبوا يسألوه السؤال ده حله الكلمتين الاولانيين انه الزنا لا يرى الجسد مقدسا ولا يعرف معنى الحب اما الزواج المسيحي يرى الجسد مقدسا هيكل الله والحب هو المجال الطبيعي للجنس الحب بالمعنى اللي قلناه أن يعطي كل واحد نفسه للآخر يعني في إطار من العهد والانتماء والالتزام والعطاء أما حكاية اللذة دي جاية في الآخر خالص مش هي الهدف ده الهدف جسد واحد وحدة مش لذة هدف مختلف آم، تقديس الجسد أو جهاد الحياة الجنسية بيتلخص في كم نقطة سريعة أولا التوبة المستمر معركتنا مع شاب إعدادي وبنت إعدادي أعلمها تتوب إزاي وأعلمها تتوب على طول تتوب إزاي يعني تقفل أوضتها وتسجد لربنا وتقول له أخطيت يا رب سامحني فكرت حاجة وحشة زعلتك وتحب ربنا ويحب ربنا ولما يزعل ربنا يرجع لربنا انا مش عاوز اكتر من كده في مرحله اعدادي ويبقى الموضوع ده بتاع كل يوم وكل اسبوع وكل شهر تبقى مشغوليته الاولى حياه التوب واب الاعتراف مرجع واب الاعتراف يطبطب ويشجع ويقول ما يهمكش اذا وقعت قوم اذا وقعت قوم ويفضل وراه ويأكد له ان ربنا بيحبك ومستنيك وانت حلو وانت هتنجح وانت نقي وخسارة انك توسخ ودانك وتوسخ عينيك وتوسخ افكارك وتوسخ جسدك يفضل يشجعه ويراجع معاه جسد مقدس وحب نقي يبقى توبة اعتراف ده اول سلاح لينا للنقاوة الجسدية اثنين تقديس الحواس لازم اعلم ولادي يتفادوا النظر الشرير مصيبة المصايب الكمبيوتر والديش النهارده هنا الزنا زنا سهل زنا سهل الشيطان بيتفنن في صور الزنا الزنا العصري النهاردة سهل جدا مش مكلف وهو زنا كامل معلش احتملوني بقى في الحتة دي ويأتي بدمار شديد وبغضب الله على الإنسان اللي بيستهين بحواسه في الحتة دي في بلاوي على النت وعلى الدش ولادنا لما بيدخلوا في السكة دي بيدخلوا في ادمان جنسي وفي بيوت اتهدد بسبب الحاجات دي وفي شباب ضاع خالص بسبب الحاجات دي وحرب الحاجات دي صعب عاوز تشجيع وعاوز جهاد اعلمه ازاي يقول لا يطفي يتحدى نفسه ويعمل مطانيات لربنا ويحارب ويقاوم ويهرب لازم اعلمه الكلام ده وافهمه ان دي حرب ويا يا غالب يا مغلوب ولو مغلوب رحت جهنم ولو غالب هتعيش حياة جميلة سعيدة فرحان بربنا خسارة تتدنس تقديس الحواس يهرب من النكتة البذيئة يهرب من الصديق ال- اللي لسانه معوج يهرب من أعدى هت- هتقلب كيانه يهرب من مكان لا يليق لازم أعلمه فن الهرب والهروب أجدع حاجة في الحياة الروحية في الطريق الروحي خط كمان في الجهاد في تقديس الحواس الرياضة السن ده لازم يلعبوا رياضة الكتاب نفسه قال الرياضة الجسدية نافعة لقليل وأما التقوى فنافعة لكل شيء احنا شغلتنا التقوى لكن كمان الكتاب قال الرياضة نافعة خلاص يبقى نستخدمها لازم اشغل ولادي رياضة لازم اشغلهم بأي أي نوع من الرياضة الحلوة لأن ده بيطلع طاقة من جواه وبيريح دماغه من بلاوي كتير أربعة أشغله لازم ولادي يبقوا مشغولين الفضا بيضيع هيضطر يقعد فاضي هيسرح أو هيرفع التليفون يدخل في كلام مش حلو أو هيدخل على النت شاتنج مع أي حد دخلنا في متاهات لكن لو هو مشغول وبيلعب رياضة وعنده ثقة بنفسه بيحب ربنا وبيعرف يتوب وله أب اعترافه والجو اللي حواليه جو نظيف خافش عليه أبدا هيعدي مرحلة المراهقة في منتهى السلام هيطلع شاب منطلق واثق من نفسه قلبه بكر مستعد يديه شريك حياته الفرح شايف الدنيا طعمها حلو وشكلها جميل احنا عندنا نسبة اكتئاب في الشباب رهيبة مصدرها صدقوني الإباحية والكبت واللخبطة الجنسية اللي في حياة كتير من الشباب عاملة اكتئاب فظيع في الجيل اللي طالع خلينا نحمي ولادنا اعتذر عن التطويل في أسئلة كتير